السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أحبتي في الله وأنا أتحدث إليكم في حلقتي الثالثة على التوالي عن أخطر موضوع وقع فيه الناس في هذا الزمان من آفات اللسان ألا وهو الغيبة وهذه الطامة وهذه المعصية التي بسببها يشقى صاحبها من أهم أوقات التحذير منها هذا التوقيت لا لكثرتها ولانتشارها فحسب فإنها من أكثر إن لم تكن أكثر من أكثر المعاصي التي تقع الناس يتكلمون على بعضهم ويغتابون بعضهم ليس لهذا فقط ولكن لأننا على مشارف شهر رمضان وهذه المعصية تفسد الصيام وتضيع أجره لا تفسده فسادا موجب للقضاء لا ولكن هذا الأجر الذي قال عنه الله تبارك وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به في الحديث القدسي هذا الأجر يحبط يضيع يذهب هباء فهذا هو الذي دعاني أن أتحدث عن هذا الموضوع تحدثت في الحلقة الأولى عن لحوم العلماء مسمومة الحلقة السابقة وهي الثانية إياكم والغيبة وتناولت موضوع الغيبة بشرح المعنى وده كلام خطير جدا وبينت أن معنى الغيبة بالكلام والإقرار يعني ممكن يجد الإنسان في صحيفته معصية الغيبة وهو لم يتكلم ولم يفعل شيئا ولكن وجوده وإقراره هذا هو السبب أنه اتكتب في صحيفته معصية الغيبة أيضا قول الإقرار الفعل وكما قال الإمام النووي رحمه الله أن الفعل من الغيبة لأنه أبلغ وأقوى في إيصال العيب لمن أمامك من القول فلما تشوف واحد مثلا بيحاكي مشية إنسان أو بيقلد إنسان في طريقة كلامه ليضحك الناس ده أقوى بكثير من إنك تقول مثلا فلان ألفغ اللسان يعني في لسانه لتة يعني أو إنسان مثلا بيزك وتقلد مشيته العرجاء الأقوى الفعل من إنك تخبر وتتكلم وذكرت أدلة على ذلك كثيرة وأيضا حينما تعرضت للقول ذكرت ونقلت قول شيخ الإسلام رحمه الله عن غيبة الذين يظنون أنهم إن غلفوها في ستار الورع والدين والإيمان إن هم يفلتوا من العقاب فإن الله عز وجل يطلع على القلوب عارف أنت لما بتقول عن شخص ربنا يهديه بتبقى تقصد الدعاء ولا تقصد أنه إنسان ضال ربنا عز وجل يعلم يعلم دقائلك فمش معنى ان حضرتك غلفتها الغلاف اللي شكله حلو ده ان الطوية الفاسدة خلاص انت نجوت من شرها ومن مكرها وكيدها حقيقة احبابي ذكرت ايضا لحضراتكم مسألة خطيرة جدا اللي هي مسألة ضرر الغيبة وعواقبها على الإنسان إن هي بتضعف الإيمان جدا جدا سبب ونتيجة لضعف الإيمان الحاجة الثانية إن هي سبب لفساد في الأرض وفي الجو وسبب للأمراض الحاجة الثالثة إن هي سبب للروائح المنتنة ولكن لا نجدها الآن لأن الأنوف امتلأت منها كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن هي سبب من أسباب عذاب القبر تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج وجد أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بي يعني يقطعون وجوههم وصدورهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال من هؤلاء يا جبريل فقال هؤلاء الذين يغتابون الناس تخيلوا يعني يقعد اللي بيغتاب الناس من لحظة ما يموت إلى أن تقوم الساعة قاعد بيقطع في وجهه وفي صدره يعني الحقيقة حاجة يعني صعبة جدا جدا أيضا إن من ضررها إن هي بتميت القلب وزي ما قلت لحوم العلماء بالذات العلماء والدعاة وأهل القرآن والوعاظ والقدوات دول بالذات غيبتهم ليست كغيبة أي أحد وأنا أقول ما قال به الشافعية أن الغيبة إذا كانت في شأن العلماء والقدوات والأئمة فهي كبيرة وإلا فهي صغيرة يعني لما تغتاب واحد قدوة الناس تنصرف عنه بغيبتك دي كارثة مش زي ما تغتاب واحد مش معروف ولا هيتضرر حد في حاجة فعشان كده غيبة العلماء والأفاضل والأكابر كبيرة من الكبائر وهذا هو قول الشافعية وليس قولي أنا أيضا من من أخطر الضرر وأنا عايز ما قلتوش طبعا المرة اللي فاتت وعايز أكد عليه بكل قوة النهاردة أن الغيبة بتفقر صحيفة صاحبها يعني إيه يعني حضرتك ترد على الله عز وجل مش, مش أنت طبعا يعني اللي بيغتاب ده يرد على الله عز وجل بحسنات عظيمة جدا يا سلام على الحج اللي حجه والعمرة اللي اعتمرها والصلوات اللي صلاها والاعتكاف في رمضان والذكر وممكن كمان دعوة دعيت ربنا يعني اشتغلت كمان بالدعوة فتيجي تفتن بانك تغتاب حد المشكلة كبيرة جدا جدا ان الغيبة دي بتؤدي الصحيفة الغنية الصحيفة المليئة بالحسنات عندك صيام وعندك رصيد وغني بتتحول إلى صحيفة فقيرة جدا جدا جدا لأن احنا صحيفتك دي معاك لغاية ما تحصل النتيجة اللي احنا بنرجوها ان احنا ندخل الجنة دخلت الجنة خلاص الصحيفة دورها خلص فلما يجوز الناس الصراط حضرتك هو جاز الصراط ده عنده حسنات كتيرة جدا جدا وعند القنطرة بعد الصراط بين الجنة والنار نجد الحساب الحساب من مين أصحاب الحقوق اللي يقول لك انت اغتبتني وغبته مثلا ده إنسان يعني عادي ياخد مثلا صلوات أسبوع مثلا حسنات صلاة أسبوع طب شوف لو اغتبت ألف بني آدم إيه اللي هيحصل ده أنا بفترض يعني طبعا مفيش نص عن كم الحسنات اغتبت عالم ثواب عمره راح مثلا ده افتراض الشاهد ان لما تقعد تغتاب واحد واثنين وثلاثة وتبقى لأن المشكلة ان الغيبة بيزينها الشيطان جدا جدا ويقع الإنسان فيها دون أن يشعر مش حاسس وهو بيقع فيها فبيقع مرة في المجلس الواحد مرة واثنين وثلاثة وفي واحد واثنين وثلاثة وعشرة ففي مجلس واحد يضيع عمل شهور ودهور مشكلة ولا مش مشكلة يا إخواني كارثة ولا مش كارثة آه يضيع, يضيع أجر الصيام أجر الصيام وراح لأنه اغتاب واتكلم على الناس عشان كده أنا لما, لما أقف على قول الأحد السلف لما يقول ليس على وجه الأرض شيء أحق بطول سجن من لساني أنا مش مع إن لسانه عف أنا لست مستكثرا هذه الكلمة دي كلمة عادية جدا جدا لأن دي كلمة خرجت من إنسان فاهم كويس جدا لسانه ده ممكن يوديه فيه لسانك ده ممكن يوديك في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وممكن يودي شخص آخر إلى جهنم والعياذ بالله وممكن يكون مسلم كمان مسلم ولسانه يوديه النار هيتطهر هيخرج منها اه لأنه موحد يوما ما إنما بعد إيه طب ليه لماذا نورد أنفسنا موارد الهلكة ال ال ال المعنى ده كله قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أتدرون ما المفلس انت فكر كده مثلا تخيل انت في وسط الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وسألك النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال أتدرون ما المفلس أكيد هتفكر إن المفلس الإنسان اللي كان عنده أموال وفلس يعني ما عادش عنده أموال هو بالضبط كده هم فكروا بنفس الطريقة دي فقالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع وخد بالك احنا يعني يعني في الدنيا اما يقولوا فلان افلس يعني كان غني وافلس كان عنده اموال وافلس دي كلمة فلس بتتقال في السياق ده كان عنده وهو فعلا كده لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما لا درهم له ولا متاع فقال إن المفلس من أمتي ما قالش من يأتي بلا حسنة لا ده جاي بحسنات يعني كان راجل صالح يعني كان رجل بيسعى للخير بيعمل الخير بس ضيع نفسه ضيع نفسه هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة يعني بقى وسائر الأعمال صلاة وصيام وصدقة راجل بيتصدق إن شاء الله يعني اللي بيتصدقوا أصلا قلة يعني بين الكثير اللي بيكنز ويعني ناس الدنيا كلها صيام وبيصوم كمان وصلاة وصدقة يعني وسائر الحسنات بيحج وبيعتمر وبيعمل حاجات كتير جدا جدا ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وفي بعض الروايات ونبش عن عرض هذا لسانه اتكلم في أعراض الناس اتكلم في أعراض الناس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته ده معناها أن ممكن الإنسان اللي كان حريص على الخير ده لسانه يفني حسناته يف انت عايز ايه اصلا يعني احنا احنا عايزين ايه اساسا مش عايزين باعمالنا دي ان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا ويدخلنا الجنه طيب لماذا نضيع هذه الحسنات بألسنتنا فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يا الله كارثة كبيرة جدا جدا بعد ما كان حسنات بدأ يضاف على رصيد السيئات بعدما فنيت الحسنات طب ده مصيره فين مصيره فين مصيره النار طب هو لسه معدي وجاز الصراط هيرجع للنار يرجع للنار لازم يتطهر من الذنوب دي مسلم وموحد ومؤمن وكل حاجة بس لازم يتطهر من ذنوبه والذنوب اللي اتضافت على ذنوبه هيقعد قد ايه اقل واحد اقل انسان هيدخل النار هيعذب سبعين سنة سبعين سنة طب ده هيعمل ايه ده احنا ما بنتحملش لسعة شمعة ما بنتحملهاش طب لماذا لماذا احبابي يعني انت بتسعى في الخير ما انا بتكلم على شرح حديث الافلاس ده بيسعى في الخير وبيعمل خير وبيعمل صالحات وبيعبد ربنا وبيصلي قيام وراجل صالح يشوف تشوف الدنيا كلها انسان صالح بس لسانه ده ضيعه ضيعه ضياع يعني ساعتها يندم ندم ساعتها هيوقن ما كانتش تستاهل ساعتها هيقول كده بس هيعمل ايه خلاص بعد فوات الاوان بعد فوات الاوان لو جينا نبص نشوف الناس بي بي بيغتابوا بعض ليه ايه الاسباب عشان ساعتها هيقول ما كانتش تستاهل على ايه هنجد ان الاسباب رقم واحد من الاسباب الحسد الحسد يعني ايه الحسد انتوا عارفين طبعا معنى الحسد الحسد هو تمني زوال النعمة طيب يا من تحسد اخاك أخاك إيه اللي هيضرك لما أخوك يبقى في نعمة إيه اللي هيزعلك لما أخوك يبقى في نعمة دي تزعلك في إيه ده أنا لما أشوف حاجة عند أخي نعمة عند أخي ده تفرحني دي تبسطني دي تسعدني رأيت عنده مالا خلاص أقل حاجة خالص مش هشتال همه إنه إذا مرض محتاج اللي يقف جنبه إذا جاع محتاج اللي يأكله أقل حاجة خالص إن كان ربنا عز وجل رزقه علم خلاص هينتفع تنتفع الناس به وينقذ به أناس من النار فعلامة الحسد ساعتها بقى يقول ما كانتش تستاهل ما تستاهلش لأن أنا ال الإنسان اللي بيحسد ده مش هيطلع بحاجة أساسا ده هو عايز النعمة تزول وخلاص هو هو اللي اللي قاطع فيه أو اللي مزعله ويكاد يقتله من الهم إنه زعلان إزاي ده يبقى كده طب طب هو لو ما بقاش كده أنت إيه الفايدة اللي هتعود عليك والله ما فايدة هتعود عليك بالعكس ده هو لما يبقى كده قوة لك قوة لك إن احتاجت هيبقى جنبك إن كان مال قوة لك لأن لو, لو صاحب علم أنت عندك علم هتأزروا بعض وتقووا بعض هو مثلا لما أخويا الداعية الإخوة أصحابنا وإخواننا الشيخ مسعد الشيخ حازم الشيخ أحمد جلال الشيخ عبد الرحمن الصاوي الشيخ أيمن صيدح الإخوة الطيبين دول دول لما يكونوا موفقين في الدعوة دي مش قوة لي أنا قوة لي أنا طبعا لأننا على نفس المنهج كلامنا كلنا واحد دعوتنا كلها واحدة اللهم لك الحمد يا رب ثبتنا على المنهج الذي يرضيك إلى يوم أن نلقاك فأنا بقول يعني مش عارف إحنا إزاي بنفكر فأنا عايز نرجع لربنا قبل ما نقول ما كانتش تستاهل الحاجة الثانية اللي ما كانتش تستاهل المجاملة المجاملة واحد مثلا الناس قعدوا يتكلموا على شخص وبيشتموه وبيقدحوا فيه واحد يعني عشان يرضيهم أم خطف الكلام معاهم عشان يرضيهم لأنه لو مش هيزعلهم طب دي تستاهل بالله عليك يا أخي ويا أختي في الله بالله عليكم دي تستاهل دي تستاهل إن تعمل عملية تجريف للصحيفة بتاعتك تعمل عملية تفريغ لصحيفتك من محتواها من الحسنات ما كانتش تستاهل أبدا أيضا رقم ثلاثة إرادة المغتاب المغتاب يعني اللي, اللي, بي اللي بيقع في الغيبة إرادة المغتاب أن يمدح نفسه يعني هو عايز يعني أم يقول إيه مثلا وأنا دي, دي فسرتها كتير الحلقة اللي فاتت يقول مثلا فلان جاهل بيقول فلان جاهل ليه لأن مش هيفهم إن هو جاهل إلا العالم ناس بتترجمها كده جواه فبيقول فلان جاهل عشان الناس تبص له إن هو العالم فلان مبتدع عشان يبقى هو اللي على السنة وهو الإنسان اللي فاهم دينه كويس جدا جدا وبيقدر يميز الأشياء الدقيقة في السنة وأي انحراف عن السنة بيلقطه شفت حضرتك الشيطان بيعمل إيه في الناس يقول مبتدع مع إن المسألة يعني مش معروفة يعني معروفة إن أنا عارف فلان أنا عارف الشيخ فلان حتى يا أخي لو زلف مسألة أنا عارفه مش مبتدع عارف منهجه وعارف عقيدته وعارف كل حاجة وعارف إنه أفضل بكثير من من أناس كثيرين فعلى طول كده كلمة مبتدع الشيخ حافظ حاكم رحمه الله حافظ حاكمي معروف الشيخ حافظ حاكمي معروف العلماء انتقدوا عليه مبحث دلالات الأسماء الحسنى انتقدوا عليه انه في حتة كده شابه المعتزلة قالوا عليه معتزلي قالوا عليه مبتدع قولوا يا مشايخ العقيدة لما جاء في دلالات دلالة التضمن قال تدل على الذات فقط وهي تدل على الذات والصفة الذات ده كلام المعتزل لأنه بينكروا الصفات إنما لما لما تيجي تقول بقى مب... مين قال ان إن حافظ حاكم مبتدع ما احنا عارفينه عارفين العالم الكبير الجابز الضخم ال... العلامة اللي الدنيا كلها استفادت من علمه فأنا فاهم فاهم كويس جدا ما تجيش بقى ت- ت- تستطفي الماء العكر وتوقع الدنيا وتكركب الدنيا و- وعشان ايه عشان ايه أربعة المزاح ده بيهزر حضرته بيقعد يتكلم على الناس ونقول له يا أخي حرام عليك ما تتكلمش كده قال ده أنا بهزر لا والله بتهزر كان الإمام الطبري يقول ليه صاحب قال بيتين حلوين جدا جدا بيقول ليه صاحب ليس يخلو لسانه عن جراحي م- كل ما يتكلم بيتكلم عليا كلام مش كويس وقعد يذم ويقدح ليه صاحب ليس يخلو لسانه عن جراحي يجيد تمزيق عرضي على سبيل المزاح كل ما تمسكه يقول لك لا ده احنا بنهزر بنهزر هتقابل ربنا تقول له كنت بهزر تتكلم على الناس وتقدح في الناس تقول كنت بهزر تقعد ت- ت- تذكر عيوب الناس وتنشرها وتقول كنت بهزر إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته ده كلام كمان الناس اللي بيفتروا الكذب وبيعملوا البهتان دي قصة تانية اختلاقات وتأويلات يعني مش ممكن مش ممكن الواقع المرير اللي احنا عايشينه ده خمسة من أسباب الغيبة اللي ساعتها برضه هنقول ما كانتش تستاهل التنافس على الدنيا ما كانتش تستاهل ايه يعني حضرتك آه، تنا- تنافست على الدنيا مع أخيك عشان ايه هتحصل ايه في النهاية اللي يجي مثلا عند رئيس في العمل في يتكلم كلام مش كويس عن زميله عشان مثلا هو ياخد حافز معين او هو ي- يعني يترقى ترقية اعلى ودي بقولها في كل حتة في الدنيا لكل صاحب عمل صاحب العمل ومدير العمل ده انسان مسكين مسكين ليه انت لما تيجي تكلمه وتقول له فلان صفته كذا وكذا وكذا ده راجل عايز عايز يحافظ على الكيان فبيحتاط يقول لك انا مش ناقص دوشه الم- الموضوع ال- الراجل ده بسهوله لو مش فاضي يتحرى ممكن يعني يتخذ اجراء مش كويس على اساس طبعا ده انا انا ارفض هذا ال- هذا المنحى انما لا اي واحد مسؤول لو وصلك كلمه عن موظف اعمل تحقيق اعمل تحقيق وما تتخذش اجراء الا ما تحقق وتعرف مين الظالم من المظلوم مش مش كده مش مش على كلمة ت- ت- انما كثير من الناس الواقع بقى ان الكثير من الناس بيستجيب لل... لل... للكلمة التي يقولها زميل عن زميله مع ان اصلا شرعا الكلام ده غير جائز انك تقبل كلمة موظف عندك عن اخوه لا ده ما انت عندك آه، عندك حيثية ت- تخليك تحط عليه علامة استفهام الحيثية ايه انه عايز يتقرب لك عايز يبقى قرب لك من فلان عايز انك تديله حافز معين عايز انك ترقيه لحاجة آه، آه، التاني ده هياخدها فبيحط كده حاجز عشان لما ده يعني القصة اتقفل في وشه هيبقى هو ده اللي عليه الدور طب في النهاية ايه تترجم لايه مرتبك هيزيد كام دخلك هيزيد كام ال ال احساسك ان انت كبير كل ده يستاهل كل ده يستاهل الحسنات اللي ضاعت دي كلها التنافس على الدنيا مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة الدنيا في صورة ايه في صورة تعلقك بالمال تعلقك بالنساء تعلقك بالوجاهة تعلقك بالكرسي هي دي ملعونة ملعونة هتبقى على العبد حسرات يوم القيامة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما الحاجة دي الدنيا دي لو في صورة مال منصب كرسي وجاهة قيمة لو ما كانتش دي هتوصلك لربنا إن ربنا عز وجل يرضى عنك هتبقى ملعونة ملعونة توصل للعبد ل- ل- للنار والعياذ بالله يبقى دلوقتي التنافس على الدنيا من من أخطر الأسباب أيضا من الأسباب اللي ساعتها تقول ما كانتش تستاهل الحزبية والتعصب دخلنا عش دبابير حزبية وتعصب يا إخواني كلنا سيمثل أمام الله فيسألك لماذا قلت لماذا فعلت لا ينفعك حزب ولا ينفعك شيخ ولا هتنفعك جماعة ولا ينفعك أي مخلوق أنت واقف قدام ربنا ما منكم من أحد صحيح البخاري إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر فيرى النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة موقف ده موقف ده كلنا هنسأل ولما ربنا عز وجل يعاتبك ماذا تقول له في إجابة موجودة في إجابة موجودة عن كل كلمة حضرتك بتقولها في إجابة موجودة تستحق أنك تذكرها أمام الله عز وجل كحجة أنت بقى مش, مش, مش إنسان مثلا أنت واقف قدامه وبيحقق معاك وهتبقى لسن وتلف وتدور لا ده ربنا عز وجل يعلم كل حاجة كل حاجة مش هتعرف تلف وتدور كل شيء واضح ماذا تقول له هتقول له إيه ساعتها هتقول بملء القلب والفم ما كانتش تستاهل سبعة من أخطر الأسباب الفراغ الفراغ والله العظيم أنا عايز أقول لحضراتكم إن معظم الناس اللي بيقعوا في في المصيبة دي ناس فارغة فراغ فراغ الوقت وفراغ القلب فراغ الوقت وفراغ القلب فراغ القلب آه ناس فاضية أنا لما يعني لما أكون مشغول أنا لما أكون مشغول بحاجة مشغول بآخرتي مشغول بدعوتي مشغول ب... مش هفكر في أي حد إلا بقى لما يبقى في عامل كارثة بقى وعامل مصيبة والناس مفتونة وضيعة وحاجة واضحة بقى وعليها إجماع وتاخد مني بقى قصة وهنتكلم عنها إن شاء الله الموضوع إزاي نتعامل معاه والفراغ إنسان فاضي ما عندوش مش لاقي حاجة يعملها فبيتكلم وخلاص ساعتها تقول ما كانتش تستاهل نلتقي بعد الفصل
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحكم دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي أي منتج عشبي لابد أنه يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100% ألترا سليم أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل افراز الانسولين من البنكرياس ألترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا الترا سلام مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن Ultra Slim طبيعي وآمن وفعال Ultra Slim كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن انه Ultra Slim المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي Ultra Slim مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة اوسكار العالمية اتصل نصلك اينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 او 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور امير صالح Joint Flex اعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex أربعون عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
باق على رمضان ثلاثون يوما
أوصيكم ونفسي بزيارة المرضى والدعاء لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله آه، ومع كل هذا أريد أن أقول للمغتاب لك توبة احنا عندنا يا حبايبي في الله آه، تلت حاجات يعني في الموقف تلت له تلت أطراف طرف بيغتاب المغتاب والطرف اللي وقع عليه الغيبة والطرف اللي حاضر وسامع وشايف يبقى عندنا ثلاثة واحد اغتاب واحد اغتابوه واحد حاضر وشايف وسامع من حضر مجلس الغيبة حضر الغيبة هذا عليه واجب ايه واجبه احنا عايز عشان دلوقتي ال- ال- المشكلة دي عايزين نحصرها اكرر تاني واقول عندنا ثلاث اطراف كل طرف عليه واجب في على اللي اغتاب ومن تم اغتيابه ومن حضر أبدأ بمن حضر بقول لحضراتكم اللي حضر مجلس غيبة ده وقعت قدامه الغيبة يتصور تصور حضرتك وهي كده فعلا أن هذه جمرة من النار من جهنم تقذف عليك لازم تدفعها هتدفعها ازاي انك ترد انك تتكلم انك تدافع طب مفيش مفيش طريقة اعرف ادافع بيها سيب المكان اترك المكان طب وهبقى كده اه انكار المنكر ان لم تستطع بلسانك فبقلبك مفيش حاجة اسمها الانكار بالقلب وانت قاعد لا انكار بالقلب معناه اترك المكان اكمل واجب الحاضر بعد هذا الاتصال السلام عليكم
الله تعالى بركاته بارك الله فيك يا دكتور غريب جزاك الله خيرا وإن سمحت لي بسؤالين إن شاء الله آه، الأول آه، في قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ما ثقاف كيف نتثقف بهذه الآية الكريمة ونمتثل بآدابها آه، يعني ما هي حدودها آه، ثم آه، آه، بالنسبة لإنكار المنكر بالقلب آه، كما تفضلت الآن بأنه الإعراض عن المكان والذهاب عن المنكر إن لم أستطع باللسان أو باليد ف- فهل من ال- من من, من هذا المعنى أيضا الدعاء لمن أجده على منكر ولا أستطيع أن أهديه ب- ب- بالطريقتين الأولى يتين ثم شيخنا الفاضل إن تفضلت لي يعني آه، هل لنا هل هذا يصح أم لا أن يعني سنة الدفع دفع السيئات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آه، يعني هذه الآية آه، نجدها في سورة آه، فصلت وفي معلش اسمح لي أنا سجدا آه، يعني لي ما أردت فيها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم آه، آه، قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات المباركات وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يعني آه، ه- هذا يمنعنا الدفع بالخيرات دفع ال- ال- السيئات بالحسنات آه، هذا ما يدفع الشيطان عن النزغ فيما بيننا فهل هذا صحيح أم لا جزاك الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرمك الله يا أم عامر كلامك آه، طيب نسأل الله أن ينفع به آه، اتصال على طول ماشي اتصال اتفضل السلام حاجة سنة، عليكم أهلاً بيك.
ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا آمين.
وعايز أقول اللهم لا تلفتنا بصغائر الأمور حتى نلحق برب المتقين واهدي لنا الأسباب لتكون عونا لنا على طاعتك أنا هقول حاجة بسرعة آمين. اتفضل.
عايز أقول الدعوة إلى الله محفوفة بالصعوبات والمكاره ولنا في الحديث صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام.
وأصحابه رضوان الله عليهم خير أسوة ودليل ورب ضارة نافعة حتى تكون تلك الدروس المفيدة والمكثفة ويعلم الكل مخاطر الغيبة والنميمة على كل المستويات خاصة النساء حفظنا الله من السيئات أقوالا وأفعال لكن شغلنا بأنفسنا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو القائل للفاروق رضي الله عنه وعلى الصحابة أجمعين حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر وهناك من يقول الآن أن الدعوة الإسلامية دعوة فاشية وكلام كثير وأساءوا إلى وأساءوا ب... ب... وأساءوا الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم فهل لا نلتفت عن أنفسنا للدفاع عن المبعوث رحمة للعالمين فهو رب دفاع عن الله وعن دين الله فوالله لو حدث بإخلاص لتولى الله الدفاع عنا
جزاك الله خير اتصال آخر السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
معاك والدتي لو سمحت اتكلم السلام عليكم وعليكم السلام
ازيك يا دكتور أهلا بيك بارك الله فيك وكل عام وانتم بخير وإياكم يا حاجة اتفضلي أسألك الأول الدعاء بالله عليك تدعو لجمهورية مصر العربية وكل الدول العربية أن يعود عليها رمضان بخير واليمن والبركة يا رب جميع المسلمين اللهم آمين وبارك الله فيك ونفع الله بك وبارك الله في أجلك وحسن الله في عملك أنت وكل شيخ على قناة الرحمة يا رب العالمين ربنا يكرمك يا رب آمين تبلغ لي سلامي للشيخ محمد حسان وبالله عليك تدعي لي ان انا محفظ القران تدعي لي بالشفاء وتدعي البنات يعدل لهم ربنا ويستر لي على اولادي يا رب اللهم آمين آمين
ويبارك في عمرك يا رب بسالك بالدعاء كل عام وانت بخير وأنتم بخير ربنا يكرمك وجزاك الله خيرا وكل عام وانت بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقول حبايبي في الله آه، ال- ال- الإشارة اللي أشارت إليها الأخت المتصلة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم آه، الإنسان آه، في إشارة إلى متى يجوز للإنسان أنه آه، يغتاب في أحيانا أنت بتشتكي الشكوى لما تكون مظلوم لكن آه، تشكو لمن مش فضفضة مش تفضفض مع إنسان يعني إنما تشكو إلى من يستطيع رفع الظلم مش أي حد إنما كده تتكلم مع الناس وخلاص آه، من باب التنفيس وك... طب ما أنت كده هتجرح في ناس لا هو احنا دلوقتي آه، آه، يبقى مع مين مع من يستطيع رفع الظلم ودفع الظلم واحنا طبعا أنا عايز أقول برضو ال- قناعتي قناعتي قناعة كاملة ان انا لما يكون عندي آه، في معنى معين او فتوى آه، ارفضها حسب قراءاتي واطلاعي آه، افتى بها عالم انا لا اتناول العالم اطلاقا ولا اتكلم عليه وعلى الرأس انما اتناول الفتوى واتناول الموضوع والمسألة وحررها وفندها دون ان اجرح احدا وعايز اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا حقيقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم آه، شيخي وحبيبي الشيخ محمد حسان في مرة من المرات كان هناك حلقة سيتولى فيها الرد على فتوى خاطئة كلمة قالها لي أثرت في أيام تأثير حقيقة قال لي أنا من الصبح بل من بالليل لغاية وقت الحلقة أدعو الله بدعوة واحدة اللي هي ايه أ- بقول اللهم لا تجردني من ثوب الأدب شفتوا يا حبايبي في الله اللهم لا تجردني من ثوب الأدب اتكلم عن المسألة مسألة علمية إنما تتكلم على الأشخاص يعني الحقيقة محتاجة ضوابط كتير والإنسان بيدخل دخلات كده يعني ممكن تفلت منه آه، قلت حبايبي في الله بالنسبة لمسألة اللي حضر هديلكم قدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام موقف كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عتبان ابن مالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين مالك ابن الدخشم فوقع فيه رجل فقال إنه منافق لا يحب الله ورسوله غيبة ولا مش غيبة غيبة ماذا فعل النبي قدوتنا وأسوتنا احنا عندنا ثلاث أطراف طرف الاغتاب اللي هو الراجل اللي اتكلم الصحابي اللي اتكلم طرف تاني اللي هو مالك بن الدخشم اللي وقعت عليه الغيبة الطرف الثالث اللي حضر ورأس الحضور مين النبي عليه الصلاة والسلام فماذا فعل النبي قدوتنا أسوتنا عشان آه، نتأسى به قال له لا تقل ذلك لا تقل ذلك إنه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله إنه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا وبركاته أخو دكتور وليد غريب اتفضل كل سنه وانت طيب يا دكتور غريب وأنت بخير لو سمحت يا دكتور غريب عايزينك تشرفنا ان شاء الله في عزبه برج بالدمياط لو سمحت يا شيخ- دكتور غريب عايز اسال سؤال اتفضل لو سمحت يعني ليه الصلوات فردت جهرا وسهرا وسرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هو معلش هو قال ايه بسرعة كده وسابنا آه. ام عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم السلام وعلي- عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله آه، كنت عايزه اسال حضرتك بخصوص آه، من وقع في الغيبه وفي النميمه خلاص يعني هو هو وقع فيها فكيف يكفر عنها آه، في حين ان لو حضرتك آه، راحت تسمح الشخص ممكن ان هو يزعل منه اكتر فكيف يكفر عنها من غير ما يزعل الناس التانية حاضر وان شاء الله في بدايه شعبان ولا في نصف من شعبان ولا في اخر شعبان الاعمال بترفع
النصف من شعبان نعم النصف ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان نعم طيب ازاي نحضر نفسنا بقى بالاستغفار و... ورد حقوق العباد والحاجات دي كلها وتنقية القلب والصدور للناس أنا أنا بقول الحتة دي حتة مهمة جدا سلامة الصدر مع التوحيد في ها السببين دول هم يعني من خلالهم يغفر للإنسان آه، يعني أرجع تاني لموضوعي اللي هو الموضوع الخطير وهو يعني آخر سؤال ده آه، كان آه، متعلق برضو بال- بال- باللي أنا هقوله موضوع الحلقة أساساً فأنا بقول ده واجب من حضر المجلس النبي عليه الصلاة والسلام قال من رد رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الشيخ الألباني آه، قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة شايف ال- ال- ال- الجزاء من رد عن عرض أخيه بالغيب يعني تدفع عن عرض أخيك وهو مش موجود ربنا عز وجل يدفع النار عن وجهك عايز ال- ال- المثوبة العظيمة دي ولا لأ كلنا عايزينها خلاص تحرى بقى الدقة انك لما تلاقي حد بيت- الناس بتتكلم عليه رد ودافع وذب عن عرض أخيك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم احنا بنتكلم لسه في مين في اللي حضر يخذل امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته يعني دلوقتي في موطن الناس بتتكلم عليه وانت حضرتك قاعد وس- وسامع فلو ما ردتش يبقى خذلته لو ما دفعتش يبقى خذلته طب لو عملت كده هيجي موطن تحب ان ينتصر لك وحد يدافع عنك فربنا ما يقيدش حد يدافع عنك ده كلام الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام وما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موطن ينتهك فيه من عرضه وينال فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته ها أعد بقى شوف حضرتك عايز لما ت- إيه- إيه موقف والناس تتكلم عليك ربنا يقيض اللي يدافع عنك كأنك موجود ولا إيه المسألة ما تعنيكش يبقى ده واجب مين من حضر واجب الاغتاب الاغتاب واجبه أن يتوب هو للمغتاب توبة آه له توبة توبة لها بشروطها الستة رقم واحد الإقلاع عن الذنب كف أمسك عليك لسانك دي لفظة مين دي لفظة النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل ها أمسك عليك لسانك يبقى حضرتك الكف عن الغيبة الإقلاع اتنين الندم أيوة تندم على كل كلمة قلتها في حق حد تندم وتزعل من نفسك الندم توبة كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة العزم على عدم العودة إنك تعزم عزم أكيد خلاص المعصية دي مش هعملها أربعة التحلل من المظالم هكمل الستة وارجع لها تاني خمسة الإخلاص الإخلاص إنك تركت الغيبة لله صرت لا تتكلم عن هذا الشخص لله فقط مش عشان يقولوا عليك ما شاء الله ولا عشان مثلا غيبتك للشخص ده بتجيب لك المشاكل فعشان كده وقفت لا تسيبها لله لله ستة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال حتى إذا حضر أحدهم الموت قال قال إني تبت الآن ده ملوش توبة يبقى الشروط الستة للتوبة عموما واحد الإقلاع عن الذنب اثنين الندم على الذنب ثلاثة العزم على عدم العودة للذنب أربعة التحلل من المظالم خمسة الإخلاص إنك تسيب الذنب لله ستة قبل أن تبلغ الروح الحلقوم تعالوا نرجع لحتة التحلل من المظالم التحلل من المظالم بكل بساطة ان احنا نروح للشخص اللي احنا اغتبناه ونقول له احنا اغتبناك اه اتصال معانا وان شاء الله يكون اخر اتصال عشان الم الموضوع السلام عليكم وعليكم السلام انا اتفضلي اتفضلي لو سمحت كنت عاوزة اسأل بالنسبة للحقن المجاني تحديد نوع الجنين هل هو شرعي او, أو...
حاضر حاضر جزاك الله خير
اقفل يعني وارد
هكمل كلامي وإن شاء الله نحيل هذا السؤال على ال ال ال وقت الفتاوى عشان ألم بس الموضوع بقول حبايبي في الله بالنسبة للاغتاب لازم التحلل التحلل ان حضرتك تروح تقول للي انت اغتبته انا اغتبتك سامحني بعض العلماء قال تقول له انت اغتبته في ايه يعني خلاص قدرت تمشيها وهي يعني مضمرة مش مش صريحة خير طيب إنما المشاكل اللي اللي بتحصل في التحلل من المظالم عموما أحيانا ثلاث حاجات ثلاث مشاكل المشكلة الأولى إن يكون الشخص مات المشكلة الثانية إن الشخص ده مفقود هو موجود بس مش عارف توصل له المشكلة الثالثة انك لو رحت قلت له هتحصل مفسدة اكبر مفسدة اكبر ففي هذه الحالات الثلاث ليس امامك الا ان تستغفر له وان تتكلم عنه بالحسن في الموطن وبين الناس الذين تكلمت عنهم تكلمت في وسطهم عنه بالسوء شوف اللي تشوهت صورته بسببك قدامهم تحاول تحسن الصورة ال ال الكلمة أه تحسن تستعمل لسانك بقى زي ما استعملته قبل كده في قدح في الناس تستعمله في تحسين صورة الناس احنا الحقيقة عندنا من العلماء الذين قالوا بأن ال إن لابد من التحلل الحقيقة الجمهور الجمهور فيما عدا الإمام أحمد يعني عندنا الشافعي ومالك وأبو حنيفة ومن العلماء اللي بعدهم الإمام النووي وغيرهم دول قالوا لازم التحلل ماشي يا إخواني آه نذكر بقى بالحسن نقعد ندعي له نستغفر له وطبعا أنا عايز أضيف حاجة كمان إنك تتقرب وأنك تتقربين إلى الله عز وجل بشتى أنواع القربات لماذا؟ لعل الله عز وجل يضمن التبعات ربنا يشيل عن الإنسان يشيل عن الإنسان يتحمل عنك يعني يبدله حسنات ويبدله رفعة في مقابل أنه يسامحك فتحسن علاقتك بربنا وتضبط علاقتك بالله وتعود إلى محبة الله تبارك وتعالى طيب في واجب ثالث وأنا عايز برضو قبل منهي الحلقة أقوله اللي هو واجب على مين على اللي انت رحت تعتذر له اللي اغتبته أنا هقول مش هقول واجب إنما شيء ينبغي أن يتخلق به أو الأحرى به أن يتخلق به إنه يسامح إنه يسامح يقبل العذر النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة أقسم عليهن وذكر منها ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها, ظلمها ولا عفى رجل عن مظلمة ظلمها إلا زاده الله تعالى عزا لدعوة دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيضا ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم اغفر للناس ربنا يغفر لك سامح الناس ربنا يسامحك وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اسمحوا يسمح لكم وقال من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له وأنشد بعضهم قائلا وقال نبينا فيما رواه عن الرحمن في علم الغيوب محال أن ينال العفو من لا يمن به على أهل الذنوب يعني ده, ده نظم إنما طبعا كحكم شرعي هي مجرد استحباب استحباب ان انت يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الراحمون يرحمهم الرحمن ارحم أخوك ارحم أخوك واقبل, واقبل عذره وقال الشافعي من استرضي فلم يرضى فهو شيطان برضه في نفس الوقت بقول لك عشان أحضك أكتر إنك تسامح قيل لي قد أساء إليك فلان ومقام الفتى على الذل عار قلت قد جاءنا وأحدث عذرا دية الذنب عندنا لاعتذار مجرد انه يعتذر خلاص هي دي دية الذنب كأنه لم يذنب زي اللي قتل بيعمل الدية وخلاص وده الواجب عليه فهو عامل اللي عليه انه اعتذر فانا برضه هسامحه حبايبي في الله انا هكتفي بهذا القدر والموضوع طبعا لازال فيه كلام يعني مش مش خلص ما خلصش يعني إنما هنشوف بقى يعني هل هنكمل أو هنتوقف عند هذا الحد ونتكلم بقى عن معاني إيمانية قبل رمضان الحقيقة أنا كان نفسي أخد بس سبحان الله العظيم البلاء اللي احنا فيه يعني يحتم عليك أن تتكلم في علاج قضية خطيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك يا رب أن تحقق لكل من طلب منا الدعاء سؤاله مما يرضيك اللهم أمنا مما نخاف لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا حكم فينا شرعك حكم فينا كتابك ألف بيننا اجمع شملنا على أتقى قلب رجل واحد منا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته